بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة ولا زلنا نسير وإياكم مع التعريف بهذه الطائفة وكما وصينا في اللقاء الماضي فسوف يكون سيرنا اعتمادا على كتاب أصول مذهب الشيعة الاثنى عشرية للدكتور ناصر القفاري وسنحاول أن نلخص ما يحتاج إلى تلخيص أو نتوسع فيما يحتاج إلى توسع حسب ما تقتضيه الحال يعني أو نحشي على ما يمكن تحشية عليه كما توافقنا في اللقاء الماضي وكنا قد وقفنا عند تعريف الشيعة اصطلاحا ذكرنا تعريف الشيعة في اللغة وورود هذه اللفظة في كتاب الله عز وجل وما المراد منها في كتاب الله وأن عامة ما ورد من لفظ التشيع أو, ما أو أصول هذه الكلمة في القرآن إنما جاء في معرض الذم لم يأتي في معرض المدح منه شيء ثم عرجنا على معنى هذه الكلمة في كتب التواريخ وكذلك في كتب القوم الشيعة أنفسهم يعني واليوم نتكلم عن تعريف الشيعة اصطلاحا كيف يعرف علماؤهم وغيرهم هذه الطائفة إيه الحدود التي يعني تجمعهم على رأي أصحابهم من الشيعة وعلى رأي من ينظر إليهم من الخارج من أهل السنة وغيرهم وطبعا يعني قبل أن أدخل في موضوعي هذا هناك ثلاث وقفات أرجو أن تكون سريعة أقدم بها بين يدي حلقة اليوم يفرضهم الظرف الحال الآن الواقع الذي تحياه الأمة فنحن نمر في هذه الأيام بإشكالات كثيرة يعني أعظم حدث الآن يقع على الساحة والأحداث كلها عظام لكن على حد ما قال أبو الطيب المتنبي أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف نجوت أنت من الزحام احنا اصلا مش ناقصين يعني عندنا مصائب الدنيا كلها لا تزال سوريا جريحة تئن في غيبة من العالم أجمع وتغابي وتغافل تام من جميع المسؤولين لا أستثني أحدا عربهم وعجمهم وخيانة دولية ضخمة وتلاعب على دماء هذا الشعب المبارك الذي في بقعة من أفضل بقاع الأرض فمع هذا الذي فيه سوريا الذي يدمي القلوب ويقرح الجفون يقع العدوان على غزة منذ أيام قليلة ولأول مرة في تاريخ العرب يتخذ العرب موقف أو أخص من العرب مصر الآن وتونس على الطريقة الآن موقف يعني شبه مناسب يبذلون ما يستطيعون عندما بدأ القصف ذهب رئيس الوزراء المصري وتلاه الآن بعض وزراء تونس ودعوة لمجلس جامعة طارئ وينبغي أن يعقد في غزة مش في مصر ولا حاجة وده تصرف جديد لم تعهده الإدارة الأمريكية اللي هي الأم غير الشرعية لأن هذه دولة جاءت من سفاح إسرائيل هذه دولة لقيطة جاءت من سفاح يعني أمها غير الشرعية أمريكا لم تعهد هذا من قبل لم تعهده إسرائيل إسرائيل تعودت تضرب غزة بمباركة مصر ويعلن الحرب على غزة من شرم الشيخ عندنا بحضور الوزير الخارجية المصري كما حصل في آخر مرة مع تلك المرأة الفاجرة التي صرحت منذ أيام وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة التي صرحت منذ أيام أنها كانت تمارس الجنس الزنا مع بعض القواد العرب خدمة لإسرائيل وصرحت ببعض أسماء هؤلاء طبعا احنا لا نصدق ولا نكذب هذا ان ده عايز بينه وهذه امراه فاجره كاذبه هي تتهم نفسها بالزنا ده غير بعيد على اليهود وده امر يعني من عاداتهم ومالوف عليهم لكن كونها تصرح بذلك ولا يرد احد ده موضع ريبه ضخم جدا وده يعلمنا كيف تدار الامور تدار الامور بغانيه وكاس وان كثير من يتكلم باسم العربيه والعروبه والقدس وفلسطين والاسلام انما فجره لا دين عندهم يتلاعبون بنا وده يعطي الدروس يعطي الشعوب درسا انها لا توكل احدا وكاله تامه في الحديث عنها ولا تعطيه توكيل تام ولا توقع له على بياض يفعل ما يشاء وهي نائمه مستقره في بيوتها بل على الشعوب ان تتابع كل من يتحدث باسمها وتنظر ماذا يصنع وينبغي ان يقدم لها التبرير الكافي لما يفعله وأن تعترض على ذلك وأن تقول له لا هذا قليل هذا كثير ولا بد أن يرضي هذا طموحها لأن للأسف أحيانا يتكلم باسم الشعوب أو باسم الجماعات أو باسم الطوائف وناس ضعفاء أصلا شخصية هم شخصيتهم ضعيفة جدا مهزوزون فهؤلاء لو صاروا رؤساء العالم لن يقدموا جديدا هو تعود على الخنوع وعلى الذل وعلى أن يرضى بالفتات ويرضى بالدنية في دينه ودنياه فمثل هذا لا يعبر عن طموح أمة أصلا وهذا كثير الآن للأسف فكان المتعود أن عندما تضرب غزة كل العرب تقف تتفرج أو تنتظر حتى تذبح غزة ثم يقولون يعني والله نشجب ونستنكر وهم في بيوتهم يلهون ومتفقون مع العدو الصليبي الصهيوني هذا على القضية كلها وأنهم عارفين أن دول إرهابيون عشان نخلص عليهم حماس دول وناس منظمة إرهابية كما كما تصنفها أمريكا لأن أمريكا هي أمهم وهي ربهم الأعلى يسبحون بحمدها بكرة وعشية ولا يخرجون عن تعاليمها أبدا لكن لأول مرة في التاريخ المعاصر بعد أيام الملك فيصل رحمة الله عليه وده ما تكررش تاني الملك فيصل للأسف ولهذا اغتيل لما وقع الحرب على غزة بدأ يبقى فيه تحرك عربي ملموس وبدا يبقى فيه ترتيبات اخرى ظني ان هذا سيجعل اسرائيل تتراجع لن يتم العدوان بالصوره التي كان يخطط لها لانهم وجدوا ان رد الفعل غير اللي بيحصل كل مره وان هو قد يكلفهم اكثر من ما يتصورون ده كله امر يعني هين ونسال الله تعالى ان يدفع عنهم السوء وان يحفظهم ويحفظ اخواننا في سوريا ويدفع عن الجميع محتاجين والله زي كده في سوريا برضه هي مش مش مش فلسطين بس اللي عندها مشكلة الآن سوريا كذلك بل الذي فعله المجرم بشار في سوريا في هذا العام والنصف أو العامين إلا يعني يجاوز ما فعلته إسرائيل في فلسطين في الستين سنة دي المجازر التي فعلها المجرم الكلب بشار وإني لأعلي الكلب عنه برتبة لأنه ذو ذنب وليس الكلب ذنبه كلب أشرف منه لأنه ما له ذنب الكلب في شيء لكن هذا المجرم المرتد الكافر بإجماع المسلمين يدمر أهل السنة ويدمر الشعب كله بأجمعه ويهدم عليه بيوته ويعطيهم البلد محروقة ويقتل منهم الألوف يوميا 200 200 200 200 أصبحت أمور معهودة كأنهم بالضبط يعني كده لا شيء لا يأس لهم أحد خلاص بقى, بقى أرقام تقال كل يوم فيقتل منهم قرابة العشرين ألف ويهجر المئات الألوف والناس بتتفرج ما حدش عايز يعمل حاجة خالص أصلاً وطبعا التحرك اللي حصل في غزه برضه ده شيء بسيط جدا مش ده مش ده الذي يشبع يشبع الطموح الاسلامي او الشعبي لان هذه الصواريخ وهذه الدبابات التي تقصف غزه مملوءه ببترول الخليج الذي يباع لاسرائيل او يهدى لها او يدفع لها من غير ثمن وهؤلاء الخونه لن يمر هذا عند الله مرور الكرام سيلقون الله خائنين والخيانة بئسة البئسة البطانة كل حاكم عربي يستطيع أن يفعل شيئا الآن ولا يفعل فهو خائن لله ولرسوله ولأمة المسلمين ولن يمر هذا عند الله عز وجل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يقدروا ان هم يقطعوا البترول عن عن عن اسرائيل وعن امريكا كمان مش عن اسرائيل بس لو كانت كلمتهم من رؤوسهم لكن هم للاسف ليسوا كذلك فده كوم وما يتناقله المنافقون داخل ديارنا كوم اخر فترى بعض المنافقين ممن قد برزوا برز بقى يعني ظهر النفاق على وجوههم وملأ أفواههم وما تخفي قلوبهم أعظم يستنكر كل هذا يقول لك يعني احنا مالنا ومال غزة دي أصلا هي دي برضو يعني ده ده كده ده هيجيبوهم يحطوهم في سينا مثلا تسمع كلاما صراحة لا تتصور أن هناك بشر ركب الله لهم عقولا وعندهم شيء من العقل يقولون هذا الكلام هؤلاء قوم لا عقول عندهم أصلا هؤلاء قوم ليس في أدمغتهم عقول هؤلاء في, أدغ... في أدمغتهم أحذية بل ليس فيها شيء أصلا أحذية إيه من, يه... من يفهم هذا الفهم المقلوب ويضيع من قلبه كل إحساس ولا يرى ولا يبصر شيئا قط بهذه الدرجة هذا قد مات قلبه ده إنسان ميت ده مكانه المقابر تحط في التراب ما يتحطش إطلاقا مع بني آدمين ده إطلاقا أو يتحط مع الدواب مش مع بني آدمين أبدا لأن ليس لهذا الحد تبلغ الخصومة السياسية مبلغها من العاقل أنا قد أخالف دكتور محمد مرسي أخالف الإخوان أخالف طوب الأرض بس مش لهذه الدرجة ليس الفجر في الخصومة إلى هذه الدرجة إن أنا أقلب كل الحسنات إلى مساوئ لأهيج الناس العامة والعامة عقولهم في في آذانهم على حد ما قال شوقي في بعض أعماله على لسان بعض قادة الروم يصف الشعب يا له من ببغاء عقله في أذنيه الناس ما بتفكرش كتير بتسمع واللي بتسمعه بتصدقه ولما يحصل اي حاجه يقول لك اه يعني سايب كذا وبيعمل كذا واحنا اولى من غزه احنا اولى من غزه دلوقتي هو احنا الان هو احنا الان يعني ما الذي يحدث في غزه؟ وهل يعني هل دعمها ودفع الظلم عنها يعطل شيئا في مصر؟ ولو هيعطل حاجه في مصر ألسنا كلنا أخوة مسلمون هو إيه الفرق بين غزة ومصر وليبيا والسودان إيه الفرق ما دي كلها كدولة واحدة أصلا قبل أن يأخذها عبد الناصر عبد الناصر اللي جماعة الناصرين أنا عمالين يطبلوا على تاريخ يعني لا, لا أريد أن أقول كلاما قد يسيء بيطبلوا الآن لعبد الناصر وعايزين يعيدوا الناصرية ويعيدوا الزعامة القديمة وعمالين يطبلوا وهللوا عبد الناصر ما هو إلا رجل أخذ مصر فيها السودان لازم فيها السودان من تحت ومن فوق فيها غزة كانت غزة تتبع مصر إداريا والسودان كان وادي النيل مع مصر فدخل اتنكس وهزمت وهزم المصريون على يده بسبب سوء سياساته وخذلانه من الله عز وجل وقواده اللي هم كانوا بيسيقوا الشعب المر كانوا بيعهروا هذه الليلة والباشا كان طاير فوق في السماء وخافوا يضربوا عشان يردوا العدوان الصهيوني على مصر حتى تضرب طائره الايه العاهر الذي في الذي كان يطوف في السماء بطائرته فوقعت النكسه على مصر وفي اخر الامر سلمنا مصر من غير غزه ومن غير السودان ده عبد الناصر فايه الفرق بين غزه ومصر والسودان ايه كان الفرق يعني بينهم شعب واحد امه واحده وايه الفرق بينه وبين ليبيا والجزائر وتونس والمملكة والشام كانوا كلها كانت كان هذا كله دولة واحدة دولة واحدة وإيه الفرق بين دول وبين الأقليات المسلمة في دول أجنبية إيه الفرق يعني الفرق بينهم إنهم ما فيش فرق أصلا في الواقع ده هذا فرق مصطنع صنعه الاستعمار ويروج له أذياله الموجودون الآن على سدة القنوات الفضائية التي يمولها المال النجس مال غسيل الأموال الذي يأتي من هنا ومن هناك ليدمر البلد ويضيع هويتها دي المشكلة هناك من يزكي هذه النعرات الطائفية والإقليمية والقومية والكلام الفارغ الذي لم يأتنا بخير ولم نخرج منه بطائل وإنما فتتت أممنا على إسر هذا ماذا أخذنا من القومية ومن العوامة العروبة والكلام اللي قعدوا يقولوا فيه سنين ده خدنا منه إيه فشل وضياع سياسي واقتصادي واجتماعي وتخلف الى ابعد حدود التخلف حتى صرنا فيما نحن فيه لا وعي يقول لك الشعوب شعوب ما بتفهمش ما هو ده اللي عمل فيها دوت هم دول الدعاة القومية والوطنية والفرعونية وال... وهذا كله على حساب الإسلام لكن الله تعالى يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة لا فرق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فرق لعربي على عجمي ولا لعلي على ولا لأبيض على أسود ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى فالأمة دي أمة واحدة إذا وقع شيء في أقصاها أو أدناها كلنا مطالبون بالنفرة له فيش فرق أصلا واللي يعمل فرق يبقى إنسان لا يعرف دينه أصلا إنسان ملبس عليه إنسان قد استعمر عقله إلى نهاية الاستعمار فصار لا يميز بين عدوه وصديقه فاستخدام مثل هذه ال- الأزمات التي تمس أعراض المسلمين ودماءهم واستخدامها في خصومة سياسية فارغة لفصيل على فصيل هذا منتهى الوضاعة وقلة المروءة لا يتاجر لا يتاجر بهذا ده مش مكان تجارة اللي عايز يبقى حاجة يعمل إن الناس ديت اللي جات اللي الآن الرئيس الذي يحكم مصر الآن جاءت به صناديق الانتخاب ما جاش بالتزكية يعني مش حسني مبارك قال أنا شايفه كويس خدوه لا ده كان انتخابات نزيهة والناس طلعت انتخبته والحزب الأغلبية اللي جه ده برضه جاب الناس اللي في الشارع فاللي عايز ينافس ينزل الشارع ويجيب ناس تجيبه ويطلع يقعد على الكرسي ويعمل اللي هو عايزه لكن ما يقعدش يهدم ويحول الحسنات إلى السيئات إذا محاسني التي أدل بها عدت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر لما واحد كل ما يعمل خير يقول لي غلط لا ده ده أنت أنت أنت بتعمل ده عشان خاطر كذا وهتضيع كذا ويقلب كل حسناتي سيئات طب ده أقول له إيه؟ خاصة تبقى حسنات واضحات مش أمور يعني مثلا مشتبهة أو أمور لها ما يبنى عليها أو جرب منه المكر أو اللؤم أو الإساءة لا ده أمور واضحات خالص يعني فكل حاجة ترى خيرا تنقلب إلى سوء طب فقل لي كيف أعتذر طب أنا أعمل إيه فهذه نقطة النقطة الثانية اليوم جاءتني ضمن الأخبار رسالة إن كبير النصارى الأنبا الجديد اللي لسه أظن ما اتنصبش تقريبا آه بيقول وطبعا يعني بيبرر انسحاب الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور ويقول إن شعب الكنيسة لن يحكم إلا بالإنجيل جدع راجل جميل خالص ماشي وبعدين ثم تدخل فيما لا يعنيه فقال إن من ضمن يعني اعتراضنا على ال- الدستور المادة المفسرة دي كارثة المادة المفسرة للمادة العوراء التي لا تسوي فلسا وهي موضوعة تحت قدمي المادة العوراء مبادئ الشريعة مصدر التشريع فطبعا عمالين بقى لهم سنة عمالين يتخانقوا مع بعض عشان في الآخر يدونا تفسير لهذه المادة تفسير ليه؟ ما تديني مادة واضحة وخلاص لا خسارة في جتتكم النصارى يتكتب لهم المادة الثالثة يحتكم النصارى واليهود إلى شرائعهم ولما كانوا كاتبين لهم الأول إلى مبادئ شرائعهم اعترضوا وأزيل الاعتراض أزيل فورا من غير اعتراض من أحد وبقت كده بكل وضوح اليهود والنصارى الأقلية يعني اللي هم لا يبلغون خمسة بالمئة ده حسب تعداد الأمم المتحدة والفاتيكان مش تعداد مصر تعداد الفاتيكان اللي هو مسؤول عنهم يعني والأمم المتحدة خمسة في المية دولي وهم جيراننا في الوطن وشركاؤنا فيه ولهم كل البر والإقساط يكتب لهم وده حقهم أنا لا أم- لا أماري في هذا ولا يغضبني هذا أبدا إطلاقا أنا سعيد بهذا لأن ديننا يتيح لهم ذلك يقولون لهم اليهود والنصارى يحتكمون إلى شرائعهم كان فيها الأول مبادئ شرائعهم أو لا المبادئ دي مش مظبوطة شيلوها معلش خلوها إلى شرائعهم والراجل طلع قال زي ما قال سلفه البابا شنودة لن يحكم شعب الإنجيل إلا بالإنجيل رجالة رجالة جدعان يستاهلوا أن يكونوا في هذه المناصب التي وضعها فيها التي وضعهم فيها أبناء دينهم انهم كده فعلا على قدر المسؤوليه فيما يتعلق بالنصارى هم جدعان بالنسبه للنصارى خالص لكن يجي يقول بقى حضرته طبعا هو ليه حق ليه حق يقول كده وزياده كمان معذور خالص يعني يقول لكن احنا معترضين جدا على تفسير الماده الثانيه تفسير المبادئ دي اللي عملها مجمع البحوث ولا معرفش ده كبار العلماء وحطوها ايه حطوها في اخر الدستور ماده 220 ولا بتاع ان المراد بالمبادئ هي القواعد الكليه ومش عارف حسب مذاهب اهل السنه والجماعه كلام برضه يدخل فيه النقد من 100 جانب فبقول ان هذه الماده التفسيريه كارثه لانها كده قد قد تفيد قد تفيد تمكن المسلمين من التحاكم الى شرائعهم مش الى مبادئ شرائعهم فهو متضايق جدا من دوت وعشان كده هم انسحبوا من ايه من الم- من من اللجنه التاسيسيه للدستور طبعا ده تعدي صارخ من منهم على ما ليس له فيه حق يعني مش مش منطقي ان احنا لا نتساوى بالاقليه عيب قوي يعني يعني اللي عنده شيء من حمره الخجل يستحي ان يقول هذا عيب قوي لما يكون الاقليه تاخذ كامل حقوقها وما عندناش مانع والاغلبيه اللي هي عامه الناس تحرم من هذا الحق والاقليه مش موافقه تديهولهم كمان دي مش أق... دي تبقى بقى دي, دي تبقى دي ديكتاتورية وأقلية مستبدة لكن هي لها حق لأنها مش لاقية حد يقف قصادها ما لقيش عندنا راجل يطلع يقول لن يحكم المسلمون إلا بشرائعهم ما لقيتوش ده خالص ده مش موجود عندنا أصلا وبالتالي خلا لك الجو فبيضي واصفري يا لك من قبرة بمعمري خلا لك الجو فبيضي واصفري قد ذهب الصياد فماذا تنظري اعملي اللي انت عايزاه بقى ما عادش عندنا حد مات الكبار ولم يعد عندنا من يحمي هذا الدين ويدافع عن شريعته برقبته مش بمنصبه اللي هو كده كده رايح لا برقبته ما عادش موجود فبالتالي هن فهن على كل الناس على اخواننا وعلى غيرنا فدي مصيبه المصائب وقاصمه الظهر ومصيبة الدهر أن يقال مثل هذا في بلد هي أكبر بلاد المسلمين على الإطلاق مصر هي قاطرة العالم الإسلامي وهي حامية حمى الإسلام بلد الأزهر الشريف شاء من شاء وأبى من أبى فمن العيب الضخم أن نصل إلى هذا الحال وان إن- يعني يو- يو- نباع كده ونش- ويشترى فينا ومين اللي بيعارض هذا الكلام مسلمون اللجنه التاسيسيه دول مش نصارى كلهم ولا حاجه ده فيهم مجموعه من النصارى قليله وعامتهم مسلمون مسلمون بين تيارات اسلاميه وتيارات ليبراليه وعلمانيه لكن هؤلاء العلمانيون والليبراليون يقولون نحن مسلمون احسن منكم يا عمي واحنا موافقين انتوا احسن من اللي خلفونا كمان في الاسلام يا مسلمين يا اللي انتوا احسن من اللي خلفونا هل علمكم اسلامكم او من علمكم الاسلام ان تتخلون عن دينكم وهل من اسلامكم المزعوم بتحكوا عنه هذا ان كنتوا تفرطوا فيه هكذا تعطونا ماده لا تسوي فلسا ايه مبادئ ايه يعني ايه مبادئ الشريعه دي ماذا تسوي مبادئ الشريعه معناها ايه معناها لا شيء لا قران ولا سنه اصلا والو- والوضع هذه الماده دكتور الجمل في في دستور 71 قال هذا الكلام بعظمة لسانه قال للنصارى برضه عشان خاطر كان بيطبطبوا عليهم برضه ولا يزالون ومفيش أغلب مفيش أقلية في العالم لها هذه الإمكانات ولها هذه الامتيازات كما لهم عندنا ومع هذا مش عاجبهم ويقول لك لا احنا مش واخدين حقنا ومضطهدين وعايزين نلجأ للأمم المتحدة وحق لهم صحيح ما مش لاقيين حد يقول لهم تعملوا ايه واللي عايزينه بياخدوه واللي احنا عايزينه ما بناخدوش فيقولوا حقهم انا مش بلوم عليهم خالص طبيعي اي حد يلاقي فرصه زي كده ما ياخدهاش يبقى راجل مغفل فهم ناس عارفين ازاي يشتغلوا منظمين امورهم بيجيبوا ناس تتكلم باسمهم صح الجمل دكتور محمد الجمل تقريبا المستشار استضافوه في في لقاء وقال انا بطمن النصارى ان كلمه مبادئ الشريعه دي احنا حطيناها في الدستور لا تفيد شيئا ما تتخضوش ولا حاجه دي لا يمكن تطبيق الشريعه من خلالها اصلا وهذا الذي جرى عليه الحال في بالفعل في ال في ال في, ال في الازمات المتتاليه اللي كان يحاول يتكلم في الشريعه يقول ما فيش عندنا دستور ي- يسمح بهذا لانها ممكن المبادئ دي معناها قطعيه الثبوت قطعيه الدلاله معنى مبادئ الشريعه ان تكون كما فسرت المحكمه الدستوريه العليا واللي يخليك تتغاظ قوي وال- والله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله ان حتى لما جم في الاول فكروا واتفقوا مع شيخ الازهر الذي لم يقم بدوره وخان الامانه وسيسأله الله عنها سؤالا عسيرا وأنا أطالبه بالاعتزال الآن ده مش مكان شيخ الأزهر الحالي ليس هذا دوره رجل لم يقم بدوره أصلا في هذه القضية باع الأمة وخان دينها وأنا مسؤول عما أقول وأطالبه بأن يستقيل فورا لأن ده أقل ما يجب أن يفعله الآن شيخ الجامع الأزهر هو يقف ويقول أنا بوصفي شيخ الإسلام وشيخ الجامع الأزهر وأكبر رأس في المسلمين الآن أنا أطالب كما يطالب النصارى بأن نحتكم لشرائعنا إشمعنى هم بس وساعتها ما حدش هيقول بتقول ايه لان ده هو ده الراس مش يروح يطاطي على دولي ويطبطب على دولي وعايزين ايه حاضر وطب معلش يا مصر ما نزعلش اللي ما نزعلش ما نزعلش ما نزعلش ما يزعلوا يا مولانا ي- اللي يزعل اللي ع- اللي يزعل من الحق يخلصوا في الحيطه اللي يزعل يزعل الله ده دين يا مولانا وهذه لحظة حاسمة سيسألك الله عنها وأنت رأس المسلمين ما يؤخرك عن هذا لما ت- ت- تسعى في رضا هذا وذاك لن ينفعك أحد منهم عند الله ولا عند الناس وسيعود مادحك منهم ذاما لك تفكر ده هيرفعك عند الناس دي ناس ما تحفظش جميل أساسا دي بكرة يطعنوا فيك بسبب هذا لما تنتهي المسألة المسألة مش مش مش خلاف بين بين السلفيين والإخوان والليبراليين ده دين ده اتفاق واللي يقول كده شيخ الأزهر مش أنا ولا ولا أي حد لكنه تخلى عن هذا وباع القضية والله الموعد لما حطوا في الأول بالاتفاق وأن الذي يفسر المبادئ المرجعية في تفسير المبادئ لهيئة كبار العلماء أو للأزهر واتفقوا على كده وراحوا خلاص كتبوها في الدستور بعت الإمام الأكبر وسيسأله الله عن هذا والله ما احنا مسامحينك ولن يسامحك مسلم قط يعلم ما تفعل ويدرك خطورتك بعت لهم تاني يوم قال لا احذفوا كلمة المرجعية دي مش انا مش مرجعية لحاجة الله هو انت تبقى المرجعية يا مولانا ده الأزهر الأزهر لكن طبعا الازهر ده ما هيقول لك بكره الازهر ده يبقى فين الاخوان السلفيين ولا حاجه فمعلش هقطعها عليهم من دلوقتي يا سلام على حمايه الدين فقال لا شيلوا شيلوا المرجعيه وخلوا المرجعيه لمحكمه الدستوريه تاني الله الدستوريه ديت جماعه مستشارين ايه علاقتهم بالشريعه اصلا إيه دول ليه, ليه لماذا يبت هؤلاء في الشريعه وما علمهم بها اشمعنى تخلي الدستوريه تبت في احكام الشريعه هي ده شغلها اصلا هي عندها خبره بالحاجات دي ده دور العلماء علماء الشريعه اهله اهل الذكر ويصر على هذا وتحذف هذه الماده اللي هي كانت نص العامه يعني ولا العامه كله والنهارده يجيب لك الايه يقول لك الماده الماده المفسره في نفس الوقت الذي يصر الشيخ فيه على ابقاء ماده النصارى يعني سيب ديت يحكموا لشريعتهم واحنا خساره فينا نحكم لشر- لشرائعنا ويخرج بقى المتفلسفون والمتفيهقون والنصابون والمنافقون يقول لك ما هي يا جماعه انتوا عاملين ضجه ليه؟ ما هي احكام تساوي مبادئ ازاي يعني؟ ده ده يقول لك ده, ده مبادئ احسن من احكام كمان طب يا عم احنا ما بنفهمش وناس مخنا على قدنا وعقلنا صغير الدين اللي مش نافعه دي بلام هم زي بعض يعني دين دين الاحكام وخلاص لا مش بيديك الاحكام يبقى مش زي بعض يبقى مش زي بعض باجماع ال- اهل الخبره في الد- في في- في القانون الدستوري والصياغات الدستوريه وكما قلت المحكمه الدستوريه العليا فسرتها المبادئ دي بتفسير رسمي معمول به الآن المبادئ هي الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة دي ما عندناش منها في الواقع في الإسلام إلا 15 كلمة بس اللي هم يتفقون مع النصرانية واليهودية ومبادئ حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة كلام العام خالص ملهاش علاقة إطلاقا لا بالقرآن يعني لا يدخل في هذا القرآن ولا السنة لأن القرآن قطعي الثبوت صحيح لأنه متواتر لكنه غير قطعي الدلالة فاقطعوا أيديهما نقطع منين إن- نبدا باي ايد وما دي ده, ده بقى كده احتمال ما عندكش نص متواتر قطعي الثبوت يعني يقول لك تقطع منين يبقى هذا الحكم مع انه قطعي قطعي الثبوت لكن دلالته محتمله ان هو يقطع من هنا من عند المعصم او من هنا او من هنا او من هنا او يقطع دي قبل دي ده كله احتمال وما دام محتمل يبقى ده مش قطعي الدلاله اطلاقا ده اسمه ظني الدلاله بتاع ده ما يخشش بقى في في المبادئ اصلا يبقى القران كله خرج من المبادئ ليه لانه قطعي الثبوت لكنه ليس قطعي الدلاله يا سلام يا سلام على على على المحافظه على الدين والمشايخ اللي بيضحكوا علينا بيضحكوا على الامه كلها بيضحكوا على نفسهم طبعا مش على الامه ولا حاجه طب قطعي قطعي الثبوت السنه السنه اصلا 99% منها غير قطعي الثبوت لأنها السنة عامتها آحاد والمتواتر منها قليل 100 200 حديث ولا حاجه بالكتير قوي يعني ها يا سيدي خليهم 500 خليها عليا انا 500 من كام من عشرات الالوف وال 500 دي عمتهم في احكام في, الح... في, في, في الرقائق والزهد و... والسمعيات والمعاد والحاجة والحوض والشفاعه والمعجزات يعني الاحكام الشرعيه ما فيش فيها حاجات متواتره اساسا الا النذر اليسير جدا اذا السنه اصبحت يا الاخرى غير داخله في المبادئ لانها قطعيه الثبوت لانها عفوا ظنيه الثبوت وطبعا من باب اولى تبقى ظنيه الايه الدلاله كده الدين مع ايه مع السلامه خالص خلص ما فيش حاجه اسمها دين امال بقى يطلعوا بايه بقى القطعيه دول اللي هم المبادئ يعني لا ضرر ولا ضرار الضرر يزال اللي مش عارف المواساه المساواه كلام اللي هو بيتكتب في اي في اي وثيقه يكتبها واحد نصراني او يهودي او بوذي او او او اي حاجه يعني ملوش علاقه بدين يعني مبادئ عامه كده حاجات ولاميه ده اللي هم هنحتكم اليه ده ودي بقى الشريعه اللي احنا اديناها لكم بقى ومفروض تبسطوا بيها يعني ومن اجلها دخل الاخوه مجلس الشعب ومن اجلها بيطبلوا يقول لك الاسلاميين هيعملوا وهيسووا يعملوا ايه يضحكوا على بعض ما يعملوش حاجه بهذه الماده مش هيعملوا حاجه اصلا ولا يمكنهم ان يطبقوا ولا حكم من احكام الشريعه ولأنهم يخدعون الناس ويخدعون أنفسهم ويتلاعبون قال لك طب خلاص نعمل لها بعد الضغط طبعا بعد الخناق يعني كلها بخناقات طويلة قوي في في الجمعية نعمل لها مادة مادة مفسرة وراح يحطها في آخر الدستور ما تحطها تحتيها لا لو عايزين نحطها تحتيها ده ده من المساومات اللي داخل الدستور لو انتم محتاجين ننقلها نحطها لازقه في الماده الثانيه الماده المفسره دي اللي عملها مجمع البحوث او كبار العلماء وبرضه فيها مشاكل في الصياغه ليست ليست مستقيمه يعني وانا لا اثق في في في, في الجماعه دول انهم بدونا كل مره قانون يطلع مضروب وفي مشكله يضحكوا علينا بيه انهم مش ليسوا امناء صراحه يعني ده بيحاربوا الدين اهو وان قالوا نحن نحارب اهلهم بالفعل يحاربون الدين هيضحكوا على ربنا يقول لك اصل خايفين من اللي هيطبقوه مش احنا اللي نطبقه يا عم اللي يطبق الدستور والشريعه مش المشايخ انتوا فاهمين غلط او بتستهبلوا اللي هيطبقها القضاه اللي هم الان موجودين يطبقوا القانون هم يطبقوا الشريعه فاحنا مش هنجيب حد من عندنا يعني يعني مش هنبعت المشايخ والإخوة يروحوا يمسكوا هم المحاكم ويحكموا بالشريعة أبدا ده الشريعة هتتعمل وهي بالفعل معمولة قانون بقى لها 30 سنة جاهز وهيتوزع على الجماعة القضاة والمحاكم والقاضي اللي النهاردة بيحكم بالدستور بالقانون الوضعي هيحكم بس مكانه بالشريعة فقط فمش احنا اللي هنحكم على الناس ولا فيها تقطيع أيدي ولا فيها تقطيع رؤوس بالعبيط كده ولا حاجة ده كل حاجة مقننة ومضبوطة يعني فبيحاربوا دين الله فقال لك نعمل لكم ماده ايه مفسره بعد الخناقات دي كلها يعني بحيث تحكوا بيها على الدقون وحطوها في الاخر طب يا جماعه حطوها قدام جنب الماده الاصليه بتاعتنا يعني عشان تبقى ايه تبقى تبقى الصوره واضحه يعني فقال لك ماشي عايزين نطلعها قدام تلغوا لنا الماده بتاعت الذات الالهيه ذات المصونه دي طب دي مزعلاكم في ايه في حد ناوي يشتم ربنا منكم يعني لا عايزين دي تشيلوا دي دي بقى دي, دي, دي بقى ده دي قله ادب وقله دين كمان ان الموضوع يصل لهذه الدرجه احنا بنساوم على ايه لا ده بناقص خدوه كله مش عايزين الدستور ده خالص لا نرضى بهذا الهوان ولا بهذه الدنية إن ما كانش يتكتب في الدستور مادة واضحة واضحة وضوح الشمس الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع ولا يجوز سن قانون يخالفها فسندوس على الدستور بأرجلنا لا نوافق عليه أبدا ولا يجوز لمسلم منافق على الدستور بهذه الصورة إطلاقا ده تلاعب وهذا فيه شيء من الدنية النصارى لم يرضون بهذا وهم قله ولو انسحبوا كلهم لن يؤثروا على الدستور في شيء يقدروا يجيبوا أربعة خمسة من احتياطي ويكملوا لكنهم أثبتوا موقف أمام أمام أمام شعبهم وأمام أهل دينهم ثبتوا موقف إن إحنا لا نرضى إلا بما بما يؤكد أمرنا ومش هنرضى المسلمين يبقى عندهم دستور ولا حاجة ديني فإحنا مش قادرين نعمل كده القضية مش قضية إحنا عايزين نخلصها ونسلقه ونمشي لا الموضوع موضوع دين واللي مش هيخلص النهارده مش هيخلص بكره اللي مش هيتاخد النهارده مش هيتاخد بكره يقول لك خلينا نخلص ونقلب وبس بتمشي الامور مش هتمشي ولو مشت على غير ما يريد الله مش هتمشي اطلاقا ان كنا هنساوم على دين الله عز وجل وهنسلق بيضه عشان نرد هذا وذاك بحيث تمشي المسائل ولن يرضون لن يبارك الله لنا ونكون قد خنا الامه فان ما كانش يتكتب نص واضح كما كتب للنصارى ده من العيب ده انا ده انا مستحي وانا بتكلم انا عايز استحي تحت الكرسي انا قاعد عليه دوت لما انا اجي في الاخر اقول أنا أريد أن أتساوى بالنصارى أقول يا جماعة يا لجنة تأسيسية محترمة يا مسلمين ساوونا بالنصارى ادونا مادة زي النصارى ادونا كده اكتبوا لنا في الدستور بتاعنا اللي احنا بقالنا سنين بنحلم بيه دوت ادونا كده مادة زي النصارى زي النصارى الأقلية اللي خدوها من غير أي خناقات دي ادونا كده قولوا لنا الشريعة المسلمون يحتكمون إلى شرائعهم بس لا خسارة فينا دي ومفروض نرضى بقى ون إيه ونمشي الأمور لا طبعا لا والله والله لن نهون ولن يهون دين الله عز وجل أبدا ولن نوافق على دستور فيه أي غموض لأن هؤلاء قوم لا يؤمنون ما رأينا منهم إلا شرا ودايما يورطونا في الغلط فده أمر يعني يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى أسود وإلى رجال مش وقت ده ده لا, ده لا وقت اتفاقات ولا موافقات ولا كلام من ده خالص لابد أن تأتي صراحة الشعب انتخب هذه الطائفة الإسلامية الضخمة اللي هم الأغلبية إخواننا السلفيين من أجل الشريعة إن لعبوا على الله عز وجل وساوموا على الشريعة سينتقم الله منهم وسيردهم إلى السجون كما كانوا إن اليوم أو غدا اوعى فاكر هم كده خلاص عدوا الأيام دول الأيام دول ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز والله لا يلعب عليه ولا يتلاعب به اللي عايز يتخذ هذه تكأة ويعدي منها لحاجة تانية سيوقف الله حاله وسيرده فالأيام دول احنا جبنا الناس دي بالشريعة إن كانوا هيجوا عند الشريعة ويخسعوا وتحت ويناموا تحت الأرض مش عايزينهم وهؤلاء لا يمثلوننا وسنأخذها بأنفسنا نقدر ننزل نقف في الشوارع كما وقف الناس من أجل الطعام والشراب نقف لله عز وجل ما احناش ماشيين غير لما نطبق الشريعة بصورة أو بأخرى الأمور ليست ليست يسيرة لن تمر مرور الكرام وينبغي أن يعلموا أن هذا دين له رجال يبتغون حقهم الأدنى مش حقهم الأعلى حقنا الأدنى ده, ده ألف به حقوق فالله المستعان على ما يصفون كانت هذه وقفة لا بد منها بيانا وإيقاظا وتنويها حتى لا يغتر مغتر أو يغفل غافل أو يظن ظان أن الناس نائم أن الناس نائمون فكم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا ولله جنود منها العسل نرجع إلى ما كنا فيه من تعريف الشيعة اصطلاحا ما سبق وذكرناه في الحلقات الماضية كان تعريف الشيعة في عند أهل اللغة وعند وعند وعند كما بينا في كتب الشيعة أنفسهم شيخ الشيعة القمي توفى سنة 301 هجرية يعرف الشيعة بأنهم شيعة علي بن أبي طالب طب ما دي عايزة تعريف ما هو واضحة دي وفي موضع آخر يقول الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة على عهد أو على زمان النبي صلى الله عليه وسلم الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامتهم ووافق على هذا تعريف النبختي من شيوخهم وأئمتهم أيضا لكن طبعا هذا التعريف في إشكال إشكالان إن هو بيقول إن الشيعة هم أتباع علي صح ده معناه الشيعة مين الشيعة الأوائل اللي هم كانوا يقدموا علي على عثمان ودول مش الشيعة اللي هم الفرقة المعروفة الفرقة المعروفة مش مش مش متوقفة عند متابعة علي فقط ده هم في الواقع لا علاقة لهم بعلي كما نقول مرارا إن الشيعة بالمعنى الاصطلاحي والشيعة بالمعنى الفرقة المعروفة لا تمت لعلي بشيء فلا تقول بشيء من قوله ولا تأخذ بشيء من دينه بل هي على عكس دين علي مائة بالمئة ثم المغالطة الكبرى اللي بيقولها هذا الرجل بيقول ان الشيعة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون او معروفون بانهم شيعة علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذه مغالطة لا سند لها على الاطلاق والتاريخ يكذب ذلك ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة إلا جماعة النبي بس ولم يكن هناك أصحاب لأحد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف أحد بمذهب يذهب إليه إلا النبي فهو هو إمام الدنيا وإمام الدين ما كانش فيه هناك الشيع ولا كلام فارغ من ده خالص وأن تجرؤ طائفة على هذا والرسول موجود إزاي بأي عقل بأي منطق يعني يبقى النبي قاعد في المسجد وواحد تاني قاعد قصاده بيشتغل في مكان تاني وبيقول للناس حاجات تانية غير الناس بيقولها ما ساعتها الشيعة دول لو كانوا كما يزعمون على عهد النبي فإما أنهم يقولون بقول النبي أو بقول غير قول النبي فإن كانوا يقولون بقول النبي فينتسبون لمن؟ للنبي أم لعلي؟ بأي بأي منطق يعني؟ لو هم بيقولوا كلام النبي تاني بس بيقولوا علي يبقى ينتسبون لمين؟ للأصل أم للصورة الفرع؟ للأصل ولو انهم يقولون بغير كلام النبي افيقبل هذا منهم وهل يجوز ان ان ان يظن بعلي رضي الله عن علي انه يقول قولا يخالف به النبي ويتبعه عليه اناس كمان اي ضلال هذا واي تناقض هذا واي حمق هذا يدفع اليه اهله يدفع اليه اصحابه نعوذ بالله من قله العقل وضيق النفس والله سبحانه يقول ان الدين عند الله الاسلام ما كانش في غيره ساعتها بدأت تفترق الفرق بعد هذا لكن في عهد النبي ما كانش غير شيعة واحدة بس شيعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم المسلمون جميعا يعني ده تعريف الايه الراجل القمي احد شيوخهم الكبار يعني بيقول هذا الكلام اللي هو ما ينطبقش عليهم ولو انطبق يبقى فيه مغالطه كمان لان ما كانش حد معروف في هذا الزمان بالعكس بعد كده نقول هم ظهروا بعد هذا بسنين طويله في تعريف آخر لأحد شيوخهم الكبار المفيد المسمى بالمفيد وده يعتبر رأس الشيعة في زمانه وده عندهم بيقولوا إن هو نال المكانة التي لم ينالها كثير من الناس وهي ما وهي شرف مكاتبة المهدي المنتظر إن الباشا ده كان بيكتب الإيه الرسائل وكان بيخاطب المهدي المنتظر براسله يعني ويبعت له ويكلمه طبعا هذا كله دجل وكذب إن المهدي بتاعهم ده لم يخلق أصلا ده أسطورة حاجة كده حلم ما حصلش ولا هيحصل ولا هو طال له له دخل ولا هيطلع وده هم قاعدين هم من ساعة ما زعموا أنه دخل السرداب بعد سنة 260 قالوا دخل السرداب وهو كانوا من ساعتها قاعدين عند السرداب في سامراء في العراق في سرة من رأى سامراء وجايبين واحد قاعد جايب حمار أعزكم الله وشوال فول وقاعد جنب الايه عمال يعلف في الحمار وياكل مع الحمار لغايه ما يطلع المهدي يجيبه ويرجع على الايه على الكوفه ولا بتاع وده انه قاعد لغايه ما الحمار مات واذا ذهب الحمار بام عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار حمار مات وصاحب الحمار مات واللي جاب الحمار واشتراه لهم مات ونسل الحمار كله مات وكل الناس بتموت ولا حاجه ولا شيء خرج ولا شيء هيخرج ولا حاجه هتطلع خالص يعني وما هواش طالع ها فلما حسوا الموضوع يعني مش جايب همه فقال لك بقى ان هو الراجل يعني شكله كده هي ايه الغايب حجته معاه واكيد بيعمل حاجه وبداوا يخترعوا اختراع جديد ان فيه ناس رسل المهدي ان الناس ديت بقى بحيث يصبروا الناس شويه الناس عاملين فين يا جماعه الراجل الراجل بتقول عمال يجمعوا من الناس الخمس ضحكوا على الشيعه بقى لهم ألف سنه اهو ويلموا منهم خمس الاموال كل واحد يدفع خمس ماله ويأخذوها الجماعة الكبار المعممين والشيوخ بتاعتهم ينفقونها على ملذاتهم ويشترون بها القصور في في بريطانيا وفي فرنسا ويعهرون بها هنا وهناك بس ما يعملوش حاجه وفين يا جماعه والله الفلوس راحت للمهدي وبسلم عليكم وبقول لكم ان شاء الله يعني شدوا حيلكم السنه الجايه عشان يبقى ايراد اكبر وده احنا هو الراجل بس بيخلص حاجه وجاي ان شاء الله جاي وجاي ورانا يعني يعني بس كده شويه وطالع فبداوا يعملوا خدعه الايه بقى الوسطاء اللي كان منهم المسمى بالمفيد هذا محمد بن محمد الايه بن النعمان العكبري الملقب بالمفيد المفيد هذا قال الخطيب البغدادي كان أحد أئمة الضلال ده كان ضال وكلهم ضلال يعني بس ده كان من أئمتهم هلك به خلق من الناس إلى أن أراح الله المسلمين منه ده كلام الإمام الخطيب البغدادي وكان الخطيب هذا كان يعني في هذا الزمان كان في أيامه فبيقول هذا كان من أئمة الضلال وقد هلك به خلق من الناس إلى أن أراح الله المسلمين منه توفي سنة 413 المفيد هذا فكان ده ممن يزعمون ان هو الايه بيبعت رسائل وبيكلم بقى المهدي بيروح يقابله هناك في السرداب على ناحيه كده ويقول له هيعمل ايه وياخد يديله فلوس ويرجعه الحاجه منه نصاب يعني كبير. فهذا الضال الكبير بيقول ان لفظ الشيعه يطلق على اتباع امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على سبيل الولاء والاعتقاد لامامته بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وآله بلا فصل ده بقى ده, ده, ده الدنيا شوية ده بيقول إن الشيعة يطلق هذا اللفظ على أتباع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الذين يعتقدون إمامته بعد النبي بلا فصل يعني إيه بلا فصل هيكمل هو يقول ونفي الإمامة عمن تقدمه في مقام الخلافة يعني الشيعة في نظر المفيد هم من يعتقدون أن عليا هو أول خليفة للمسلمين وأنه تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم مات علي بقى أمير المؤمنين طب ده فين دوت ده في أي فيلم يعني طب الواقع بيقول ان اول واحد تولى الخلافه ابو بكر ده الدنيا بت... لا، الواقع بيقول كده اللي كله متفق عليه شيعه وسنه لكن الجماعه عايشين في الاوهام حياتهم كلها احلام في اوهام في اساطير في خزعبلات الله يعينهم يعني ويهدينا واياهم هقول لك ان الشيعه يعتقدون ان علي هو الخليفه بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشره بلا فصل ونفي الامامات عمن تقدمه من ابي بكر وعمر والناس دي يعني ايه الكلام دوت يعني من يعتقد ان امامه ابي بكر باطله وان امامه عمر باطله وعثمان امامته باطله وان الخليفه من اول و... من اول الوفاه النبويه هو علي بن ابي طالب طب علي كانوا خليفه ازاي ساعتها هو كان راجل عادي مواطن من المواطنين الصلحاء يعني في ركاب ابي بكر وعمر وعثمان وما كانش متقدم بين يديهم ولا حاجه كان بيخضع لهم ويمشي على امرهم ويتبعهم ويبايع لهم ازاي يعني هو نفسه ما كانش كده رضي الله تعالى عنه يقول لك ما هو ساعتها ده كان تقيه كما سيفسره المفيد نفسه يقول ان ده كان من علي رضي الله تعالى عنه تقيه حتى هو نفسه يقول في كتاب تاني ليه وكانت امامه امير المؤمنين علي بعد النبي مباشره يعني صلى الله عليه وسلم ثلاثون سنه علي كان خليفه 30 سنه يا مثبت العقل في الراس منها 24 سنة وستة أشهر ممنوعا من التصرف في أحكام الخلافة قعد 24 سنة من من 30 سنة اللي هو كان خليفة فيهم يعني ممنوع ممنوع من الخلافة قاعد محبوس يعني لا مش محبوس بس مش عايز يشتغل ومشغل واحد تاني اسمه أبو بكر وواحد اسمه عمر وواحد اسمه عثمان طيب ماشي مستعملا للتقية والمداراة طب ده سيدنا علي معروف عنه الشجاعة وأنه الأسد وأنه حيدرة وأنه قاتل الصناديد الكبار ولم يكن يخشى في الله لومة لائم علي رضي الله تعالى عن الذي يقولون فيه لا سيف إلا ذا الفقار ولا فتى إلا علي هذا الفتى الشجاع الذي لا يهاب أحدا يقعد كده محروم من حقه اللي هو الخلافة اللي هو المفروض هو الخليفة يعني وكده محروم منها 26 سنة يا سلام وخايف أي شجاعة تلك ده كان يموت أحسن له كان طالع قال يا جماعة أنا عايز حقي وإن شاء الله يحصل اللي يحصل هل فعل كما فعل ولده الحسين حسين أفضل أم علي عندكم يا معشر الشيعة علي أفضل من الحسين طب الحسين ما عملش زي علي ليه سيد الشهداء الحسين لما لم يفعل كمثل أبيه وقعد برضه كده ساكت وسايب حقه في الخلافة لغاية ما تجيله كده بسلام ليه خرج وذهب يقاتل عليها حتى استشهد رضي الله عنه ولعن الله قاتله لما كان عمل زي ابوه بلام هو الموضوع عندهم بالطريقه دي والخوف والذعر والتقيه والمداراه تبلغ بهم هذا الحد كان لحسين في علي اسوه لما يخالفه وكلاهما معصوم عندكم علي معصوم والحسين معصوم الهون الصح بقى ان هو يداري ويسكت ويسيب حقه يتاخد 24 سنه زي الامام علي رضي الله عنه ولا ان هو يقاتل عليه ويذهب حتى يقتل اهله ويفنى ماله كما فعل الامام الحسين ما الاثنين عكس بعض ده عمل حاجه ضد الثاني خالص وكلاهما عندكم معصوم وكلاهما لا يخطئ فهمونا ما حاجه تخلي الواحد يشت عقله يشت كان الله في عون اتباعكم هؤلاء قوم لا عقول عندهم اصلا او لا يفكرون لو فكروا لما جلسوا عندكم ساعه اي اي حق في هذا لو كان عليا محق في المداراه والصبر على نزع الخلافة من 24 سنة وإن هو الخليفة من سنة 11 هجرية لغاية ما تولى هو لو هو الخليفة في الوقت دوت سكت 24 سنة ساكت ما بيتكلمش ما قالش خالص وراضي فما باله الحسين ولده يفعل خلاف هذا كان عمل زي أبوه رضي الله عنهم جميعا فمن المخطئ فيهما أم كلاهما مصيب إذا كان كلاهما مصيب فهذا تناقض لأن كلاهما فعل عكس الآخر ففهمونا الله يكرمكم خلي حد من اللي بيفهم عندكم يجي يفهمنا يقول المفيد هذا وكانت إمامة أمير المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين سنة منها أربع وعشرون سنة وست شهور ممنوع من التصرف في أحكامها مستعملا للتقية والمداراة ومنها خمس سنين وستة أشهر ممتحنا بجهاد المنافقين من الناكثين الجماعة اللي أعطوه البيعة في المدينة ثم خلفوه هناك في الكوفة خذلوه هناك وأسلموه والقاسطين يعني الجماعة البغاة معاوية ومن معه والمارقين جماعة الخوارج اللي خرجوا عليه وكفروه في آخر الأمر لأنه حكم ومضطهدا بفتن الضالين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشر سنة من نبوته ممنوعا من أحكامها خائفا ومحبوسا وهاربا ومطرودا لا يتمكن من جهاد الكافرين ولا يستطيع دعم دفعا عن المؤمنين ثم هاجر وأقام بعد الهجرة عشر سنين مجاهدا إلى آخر كلامه اللي ملوش أي لازمة خالص دول طب يا عم المفيد أنت الله يكرمك ويكرم الناس اللي بتسمع كلامك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الم... لما كان في مكة عشر سنين كان ما بيتكلمش ما كانش بيصدع بالدعوة بين الناس ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ويقول أنا محمد رسول الله ويعرض نفسه على القبائل ويروح هنا وهنا وي... ويحاول معه المشركون أن يردوه فلا وثابت ويقول والذي نفسي بيده لا أترك هذا الأمر حتى أقتل دونه والله ما أنا بأقدر على أن أفعل لهم ما شاء وأدع هذا الأمر منهم على أن يأتوا بهذه الشمس وهذا القمر فيضعوه في يميني بقول لهم أنا ما أقدرش أسيب اللي أنا فيه دوت يعني كان أهو كان عشر سنين مش قاعد ساكت وسايب الناس شغالة زي ما هي وأبو جهل بيقود مكة ومن بعد أبو جهل أبو لهب والأمور شغالة هو قاعد إيه ساكت خالص لغاية ما هاجر اتكلم في المدينة هذا ما حصلش أنت أكيد مش واخد بالك يا عم المفيد ده ما حصلش أي قياس هذا هذا قياس باطل هذا من أفسد القياس هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يبقى قاعد عشر سنين في مكة سايب حقه وساكت المشركين بيكفروا عند الكعبة هو ما بيقول لهمش حاجة خالص لا بيقول لهم اتقوا الله ولا حرام عليكم ولا دعوا هذه الأصنام ولا ولا أطيعوا الله ولا اعبدوا الله وحده لا شريك له ولا حاجة خالص طب كان بيعذبوا أصحابه ليه وكانوا بيوزوه ليه صلى الله عليه وسلم وأبو جهل كان رايح يقتله ليه عقبة بن, بن أبي معيط لماذا تفل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا أوذي لقال لقد قال أوذيت في الله وما يؤذى في الله أحد مش النبي قال كده برضه كان بيؤذى هو ساكت يعني ما كانش حد عارف عنه حاجة لا ده صدع بها بين أظهرهم ألم يصعد الصفا صلى الله عليه وسلم عندما أمره الله بالبلاغ لما أنزل عليه يا أيها المدثر ودي كانت آية الرسالة آية الإبلاغ بقى والإنذار قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر قم بقى اشتغل فقام صلى الله عليه وسلم وصعد الصفا ونادى على قبائل قريش وبطونها يا لفلان يا لفلان يا لفلان حتى اجتمعوا إليه فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا بلى ما جربنا عليك كذبا قط طول عمرك صادق أمين قال فإني رسول رسول رسول الله لكم أو إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هو صدع أهو قال أنا الرسول ما قالش أنا مش مع ماليش ماليش دعوة لغاية ما تبقى تيجي كده شرف مدينة ولا حاجة. قال أنا النذير المبين أنا رسول الله إليكم فخاطبه عمه أقرب الناس إليه أبو لهب وقال تبا لك يا محمد سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ أنا فاضيين لك نذير إيه وبتاع إيه؟ فما أمهله الله وأعجله برد من السماء لم يحد عنه قال تبت يدا أبي لهب وتب أنت بتقول له تبت يدك تبت يدك أنت وسماه باسمه عشان يبقى ما فيش كلام بقى خلاص موضوعه كده انتهى الراجل دوت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فلما كانش ساكت في في صحيح مسلم من حديث عائشه انها قالت له يا رسول الله هل مر بك يوم هو اشد عليك من يوم احد؟ فقال لها لقد رايت من قومك ما لا لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشه، قال لها احد ايه؟ ده احد ده حاجه بسيطه خالص، ده انا شفت ما حدش شافه من من من قومك في مكه. فيقول لك ان كما سكت كما سكت الصلاه في مكه، مين اللي قال لك كده يا عم المفيد انت؟ ده شكلك ما تعرفش حاجه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم اساسا. تؤخر علمكم أكاذيب تضعونها على علي وعلى شيعته وعلى, وعلى أبناء علي والله المستعان فطبعا إيه لما يقول لك إن اعتقاد أنه الخليفة بلا فصل ونفي إمامته عن من الإمام عن من تقدمه في مقام الخلافة طبعا ده كلام لا يدخلش دماغ حد خالص حاضر واخر كلام قال لك وجعلوه متبوعا في الاعتقاد متبوعا لهم غير تابع لاحد منهم على وجه الاقتداء. يعني يقول لك ان احنا في الواض في, في بيننا وبين نفسنا نعتقد ان علي هو اصل كل هؤلاء الخلفاء وان الدين ياتي من خلاله لهم. وان هو كان اللي مشغلهم وهم ايه في السر يعني ده نعتقده فيه لكن قدام الناس نقول له اه هم الخلفاء وعلي جاء بعديهم طبعا الامر لن يعني لن يكفيه هذه العجاله سنتم سنتم تفصيل هذا القول وشرح معنى معنى الشيعه عند اهلها في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل حتى ذلك الحين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته